أمل يهديه طبيب عيادتنا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وجميع أهله وصحبه أجمعين أعزائي مشاهدي قناة الرحمة الفضائية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عيادة الرحمة حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حساسية الأنف واخترت الموضوع ده نظرا للانتشار الحساسية أو زيادتها في هذا الموسم من العام لأن الحساسية هي نوعين حساسية موسمية وحساسية طول العام فطبعا الحساسية اللي طول العام دي ثابتة عدد الحالات فيها ثابت إنما اللي بيضاف عليهم في الموسم تغيير الفصول وبالذات في الموسم الربيع الحالات الموسمية فبتبقى النسبة عالية جدا فحبينا نلقي الضوء على حساسية الأنف ونقول طرق الوقاية منها وإزاي نعرفها وإزاي نشخصها ونتجنبها بإذن الله طبعا الموضوع مهم جدا لأن يعني حسب الإحصائيات الأخيرة في مصر أكثر من 9 مليون مصاب بحساسية الأنف ودايما ونسبة كبيرة منهم يجي 30% منهم مصاب معاها مع حساسية الأنف حساسية الصدر ودي نسبة تعادل لو احنا حسبنا ان عدد سكان مصر 90 مليون يعني نسبة 10% ودي نسبة طبعا كبيرة جدا طبعا وحساسية الأنف دي يعني بتبقى أم كل أمراض الأنف والأذن والحنجرة مضاعفاتها بتقلب التهابات في الجيوب الأنفية التهابات في الأذن الوسطى حساسية في الصدر يعني هي بتبقى منبع ل... ل... مش بس كمرض لوحده لا بت... بتمهد لأمراض تانية كتير قبل ما قبل ما نبتدي في الموضوع لازم نعرف يعني ايه حساسية الأنف حساسية الأنف هي تفاعل ورد فعل غير طبيعي للجسم تجاه بعض المواد يعني الانسان ما عندوش حساسيه لما بيدخل مثلا يتعرض لبكتيريا بيتعرض لتراب لغبار الجهاز المناعي بتاعه بيعمل رد فعل طبيعي بيسيطر على الميكروب ده او العرض ده قبل بدايه المرض اما اللي عنده حساسيه فرد الفعل بيبقى غير طبيعي بيبقى زياده قوي فبيحصل ان بتنتج وسائط كيميائيه مواد يعني الجسم بيفرزها زي ماده الهستامين اللي هي بتسبب كل الاعراض بتاعه حساسيه الانف. طيب هل في عوامل بتساعد على ان حساسيه الانف تظهر عند ناس وناس لا؟ اه طبعا. اول حاجه العامل الوراثي. بس العامل الوراثي لوحده مش كفايه يعني مثلا الاب او الام ممكن يكون عندهم حساسيه الابن مش لازم يكون عنده حساسيه يبقى عنده الجينات اللي ممكن تخليه يجي له حساسيه لو تعرض للمؤثر اللي عامل له حساسيه يعني ايه ده العامل الثاني اللي هو العامل الفيزيقي يعني الحساسيه بتزيد بنسبه كبيره لما بيكون في درجه تلوث عاليه في الجو زي الايام اللي احنا بنعيشها دلوقتي في مصر بقت درجه تلوث وبالذات على القاهره الكبرى التلوث بقت نسبتها عالية جدا فزادت نسبة الحساسية بشكل كبير يبقى لازم يكون عنده استعداد وراثي ولازم يكون في عامل فيزيقي اللي هي التعرض للغبار الأتربة اللي بيشتغلوا في مصانع واللي بيتعرضوا للدخان والمدخنين كل ده لو ما تعرضلوش المريض حتى لو كان عنده استعداد وراثي ما يجيلهوش الحساسيه يبقى الحاجه الاولانيه لازم يكون في عامل وراثي والحاجه الثانيه العامل الفيزيقي او الجو المحيط في عامل ثالث طبعا تكرار الالتهابات بيغير من طبيعه الانسجه حتى الواحد لو ما كانش عنده استعداد وراثي طبيعي من كتر الالتهابات بالبكتيريا والفيروسات وعدم اتباع الارشادات الصحيه السليمه بتؤدي لتغير في الانسجه ف ممكن يجي حساسيه مكتسبه مش وراثيه نتيجه لتكرار الالتهابات بالفيروسات والبكتيريا. طيب ايه هي العوامل اللي بتسبب الحساسيه؟ ايه الحاجات اللي هي احنا قلنا ان لازم يكون في عامل وراثي في يتعرض لعامل تاني مسبب للحساسيه، في عوامل ناخد ام عبد الرحمن البحيره وبعدين نكمل.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت يا دكتور الله يكرمك انا كلمت حضرتك قبل كده على انس كان نعم.
عنده انس كان عنده اللحميه في مناخيره واللي حضرتك قلت لي فحصيه ايوه بالفعل وديته وديته دكتور انف واذن اخصائي فقال لي اللحميه متضخمه شويه آه.
واللوز كبير حجمها كبير اه فهو بينصحني نعمل له عمليه وهو عنده سنتين وشهرين سنتين وشهرين ايوه فرأي طيب، هو- حضرتك ايه مش عارف ال- آه، هو ال- ال- يعني بيشخر كتير قوي ايوه يا دكتور مش عارف ينام وودنه اتأثرت أو حاجة لا
هو طبعا لو لو مش عارف ينام نشيل له ال- ال- طبعا في السن ده مش مستحب نشيل الأحمال إنها بترجع تاني إلا أيوة.
لو هي مؤرقة جدا وابتدت تعمل مشاكل في الودن ففي الحالة دي بن بن بنضطر نشيلها بس بيبقى في احتمال كبير قوي إنها ترجع لكن اللوز مفيش حاجة تضطرنا إن إحنا نشيلها في السن حجمها الصغير.
كبير يا دكتور خالص لا الحجم الكبير مش سبب إن إحنا نشيل اللوز مش سبب يعني لا مش بس سبب.
بت- على طول لكن بتسهل.
اللحمية هي لو كانت كبيرة وعاملة مشكلة على الودن وبالذات لو كانت عاملة مشكلة على الودن تتشال آه، لا- ممكن لا يا تشال دكتور ما غرو- عملتش وبس مشكلة على يبقى في الودن.
احتمال تبقى حاطة في في اعتبارك انها ممكن ترجع تاني هي مش عامله مشكله في الودن بس يا دكتور لها علاج يعني ولا ايه لا هي نفسها بتضمر لما بتك... الطفل بيكمل ثلاث سنين ونص اربع سنين بتبتدي تضمر وتبتدي يتحسن لوحده يعني نصبر عليه يا دكتور اه طبعا طيب جزاك الله خيرا يا دكتور شكرا الله يبارك فيك مع السلامه
آم، احنا كنا بنقول ايه هي العوامل اللي بتسبب ال- الحساسيه لو واحد عنده استعداد آه، وراثي او عنده استعداد ياخد حس- آه، حساسيه في عوامل من داخل الجسم وعوامل خارجيه العوامل اللي من داخل الجسم زي ال- مثلا الالتهابات المزمنه بتاع- بتنتج منها مواد داخل الجسم آه، والمواد دي بتعمل حساسيه داخليه ودي نسبتها قليله شويه لكن الم- اللي اللي مشهور قوي المسببات الخارجيه اللي هي بتبقى يا ناخد اتصال ون- ونكمل اتفضل يا ابو عبد الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيفك يا دكتور يا اهلا وسهلا
آه دكتور آه انا عندي الحالة كذا ملتهب
اتفضل دكتور ايوه علي صوتك شوية.
الحالق الحالق الحالق ملتهب قلت لك الحلق ملتهب آه.
اه بقاله قد ايه
اه له ثلاثة اشهر يا دكتور نعم
ثلاثة اشهر ثلاث اشهر يعني مده طويله اه انت بتدخن أيوة.
يا ابو عبد الله لا لا يا دكتور انا نشتغل مقليات ايه
مقليات مقليات فليط فليط ودخان كذا اه
اه طيب آه في نعم.
بلغم كتير في زورك او افرازات
لا لا طلعت حرارة من البطن
حراره من البطن ومسكت في الحالق بندت علي الحالق اه بقالك دحين ثلاث البطن يا شهور دكتور. اه دحين دحين تم الحالق الحالق منتب والكلام يتقطع والام في الحالق اه ده كده انت عندك التهاب في الحنجره انت بت- بتستعمل صوتك كتير يعني بتعلي صوتك كتير في الكلام
لا لا ما اشوف الضاي اه اهم حاجه تريح صوتك وتشرب حاجات دافيه كتير على على الاساس دي غالبا التهابات في الحنجره مع البلعوم
دكتور ايوه انا نستعمل الخطوات حقك حق الماء الدافي السوائل الدافي والمحلول القلوي والنعناع تمام تمام ده كده ممتاز بس يا دكتور الان بعض الاحيان يوم نضحك ولا نتكلم يمسك علي الكلام يبند علي الحلق لا يبقى في مشكله في الح- في الحنجره لازم تعمل ت- تسوي منظار للحنجره ونشوف فيها ايه
ايوه بعدين لازم دكتور تسوي مثلاً- منظار للحنجره ايوه لو مثلا سوينا منظار كيف نتواصل معك دكتور؟
ن- آه، خد رقم من الكنترول وت- وتواصل معايا على التليفون ان شاء الله ناخد ام اسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام اسلام أطال الله عمرك وأحسن الله عملك جزاك الله خيرا يا دكتور.
الله يخليك علي صوتك شويه يا ام ربنا اسلام يعزك، الله يرضى عنك الله آه، حضرتك أنا ليا سؤال اتفضلي وليا استفسار اتفضلي السؤال الأول أنا عندي حساسية يمكن من حوالي 15-16 سنة حساسيه في الانف آه، حساسية صدر وحساسية جيوب أنفية آه.
فمع التراب وال- والاتربه ديت بتعب جدا ادي لي فتره بقى يمكن بتاع اسبوعين او ثلاث اسابيع بيجيني حضرتك وانا نايمه زي حاله اختناق ما بعرفش اتنفس يعني ممكن اقوم من ال- من النوم يجيلي زي حاله اختناق لو يعني ممكن يكون الشباك مفتوح لازم لازم اخد اكسجين لازم اطلع في الهواء انت عندك كام سنه يا ام اسلام عندي 43 سنه
آه، بت- بتتعرضي لتدخين لا لا لا الحمد لله بس ال- بتشتغلي حضرتك ولا ست بيت نعم ربة منزل ولا بتشتغلي اه اه لا ربة منزل طيب بتتعرضي ل- ل- لغبار كتير وتراب في المنزل لا والله مش للدرجة دي يعني أنا بحاول بقدر الإمكان أبعد عن الدخان والأتربة والحاجات دي كلها يعني لو عزك الله شميت دخان آه، مكنه او عربيه بي- بيجيني زي حاله اختناق وما بعرفش اخد نفسي اه طبعا زادت ال- ال- ال- الاعراض دي من اسبوعين ثلاثه من ساعه لما ابتدت ال- ال- ال- اه الرياح اه بيجيني الخماسية.
بقى بالليل عزك الله لو لو المكان مقفول و- و- وانا نايمه بيجيني زي حاله اختناق وما اعرفش انام عزك الله على مخده واحده لازم انام على مخدتين ودماغي مرفوعه بس دلوقتي بقى ال- الاستفسار من حضرتك والشكوى دلوقتي وداني الماني بطريقه وحشه قوي و- و- ودايما جاي لي زي انسداد في ال- في مناخيري في الجزء اللي هو اليمين وعزك الله بقى في بلغم آه، ب- يعني في بعض الاحيان بيبقى ماسك في في زوري ولو كلت حاجه وما يعني بلعتها كده وما عرفتش اندخها كويس اعزك الله بتقف عندي في الحنجره افضل طول النهار تعبانه ما اعرفش ابلع ريقي ولا اكل اي حاجه ان كانت مثلا عزك الله جزرايه او رزايه مثلا وانا باكل آه، جت في زوري او في حاجه من دي مش عارفه يعني مش عارفه ده من ايه ورحت كشفت اكتر من مره قالوا لي ده التهاب في ال- في الحنجره ما اعرفش بقى هل ده صح فعلا التهاب في الحنجره هو طبعا التهاب في الحنجره دي احد مضاعفات الحساسيه انت اصلا عندك الحساسيه في الانف ودلوقتي قلبت بالتهاب في الجيوب الانفيه عشان طالما في مخاط لزج نازل من ورا ده آه، يبقى فيه التهاب في آه.
الجيوب الانفيه وكمان طالما في الم في ودنك فالالتهاب وصل للاذن الوسطى يعني الحساسيه عملت مضاعفات كتير عندك حساسيه الانف فكملي معانا الحلقه وهتلاقي الاجابه على الاثنين ان شاء الله جزاك الله خيرا شكرا وبارك يا الله ست فيك ام اسلام آه، بالنسبه لام اسلام ال- ال- الح- ال- طبعا اجابه السؤال بتاعها ان شاء الله من خلال الحلقه باذن الله احنا بنقول العوامل المسببه الخارجيه العوامل المسببه اهم حاجه التراب يمكن آه، عشان كده ال- آه، ال- آه، الاستنشاء اقصد الاستنشاء بيبقى عند مثلا التراب الدخان ناخد اتصال وبعدين نك- ناخد مدام فاطمه اتفضلي ايوه يا دكتور السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، بنتي يا دكتور آه، عندها عشر سنين حصل لها من من سنتين بالظبط ان جالها التهاب في ال- في ال- في الجيوب الانفيه فكشفت عليها وبيعمل آه، بتعمل قشور كده وبتعمل ريحه في مناخيرها ريحه وحشه وعلى طول عندها افرازات في ال- في مناخيرها فاستشرت كذا دكتور آه، قال لي ان ده مرض آه، اسمه مرض الحصان ومش هيروح هيفضل معاها كده ايوه بقى لها بس حضرتك- سنتين وقبل كده كانت كويسة ايوه وبعد ما فيش فايده هو ما بيدينيش اي علاج لها غير آه، آه، بتاع مسحوق قلم وكده كده تعمل بيه مناخيرها بس على طول ده تكمل بيه على طول ما تسيبوش ولا لحظة اه بس ما فيش امل يا دكتور هو المشكله عندها بس في الريحه لا إن ما هو أنا لازم حتى- لازم يتعمل لها تعمل لها مزرعة يعني لا، ما خدوا تعملهاش عينة منها مزرعة.
وعملوا لها مزرعة وشافوا نوع الميكروب لا لا ما عملوش هو طيب.
كل ك- دكتور ثلاث دكاتره يشوفوها يقول لي ده ده اسمه مرض الحصان وما بيجيش كتير لا يا ماما ال ال لازم نز- التشخيص يبقى صح لازم ن- الأول آه، تاخد عينة من الأنف ونشوف الميكروب ده إيه بس أهم حاجة إنها تغسل الأنف على طول خمس ست سبع مرات في اليوم بمية دافية بكربوناتو ربع معلقة آه.
كربوناتو على كوباية مية دافية كبيرة وتستنى كربوناته من العادي بتاعنا ولا اه كربوناتو العادي بتاعنا اه اه ده تغسل بيها مناخيرها خمس ست سبع مرات في اليوم و- وال- ويفضل ان احنا نشوفها طب يا ريت يا يا دكتور.
ريت آه، تاخدي رقمي وكنترول وتتواصلي معايا او من دليل التليفونات شكرا يا مدام فاطمه آه، كنا بنقول الحل... العوامل الخارجية آه، حاجات بتتاخد عن طريق الاستنشاق زي التدخين زي الغبار زي التراب وده اللي منتشر اليومين دول يمكن السبب ال- ال- الحساسية جامد قوي اليومين دول بسبب ال... ال... ال- ال- الخ- الريحة الخمسين اللي هي بدأت آه، في مصر ج- آه، جامد واليومين دول كمان زيادة عن آه، كل السنين اللي فات في نسبة تلوث عالية آه، بالذات على القاهرة الكبرى فطبعا نسبة التلوث مع الهواء والتراب بي- بيحرك كل الجراثيم وكل التراب وال- والغبار بيدخلها في الأنف فبتهيج الأنف وبتعمل حساسية زي اللي هي عند الأخت أم إسلام اللي ه- آه، الحساسية زادت بسبب الموضوع ده الخ- بسبب الخماسين مع تلوث الجو زادت في الوقت ده في مجموعة تانية طبعا ال- الحساسية اللي هي بتزيد بسبب آه، اللي بت- اللي بتيجي بسبب الاستنشاء بتبقى اكتر في الكبار لانهم بيخرجوا كتير اكتر من الاطفال ناخد اتصال ونكمل اتفضل يا استاذ ربيع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، لو سمحت يا دكتور آه، انا متابع آه، حاله آه، الانف آه، عندي في حساسيه في الانف من كذا سنه انت عمرك كام سنه يا استاذ ربيع انا عمري 32 سنه بتشتغل ايه
انا كنت بشتغل حداد حداد اه وعندك حساسيه فكذا في الأ- كذا دكتور كذا دكتور بي- عندي زي شرخ في ال في ال في, ال في الاحبال الصوتيه عملت حضرتك عليه منظار مره واثنين وثلاثه بيتجدد معايا كل شهرين او ثلاثه بحس ان انا في الم في, في الناحيه الشمال من الاحبال الصوتيه وعندي انسداد في الانف
في بشعر افرازات باي ريحه بشعر باي ريحه جامد ممكن اتضايق منها ريحه دخان ريحة- ما اقبلش اي ريحه عطر
تمام بقالك كام سنه بتقول
نعم بقالك كام سنه بتعاني من الحساسيه بقالي سبع سنين سبع سنين اه في كتير من الدكاتره حضرتك آه، قالوا لي ان إن ده بيكون ارتشاح من الانف على الاحبال الصوتيه فبتعمل معاك زي انسداد في الاحبال الصوتيه بحس بالم شديد في- هو في بتنقل الاحتقان.
التهاب هي ما آه.
فيش الاحبال الصوتيه ما لهاش ما فيهاش تجويفات بحيث انها ت- تنزل فيها الافرازات هي بس بتهيج الغشاء المخاطي بتاعها فبتعمل آه، التهاب مزمن في الاحبال الصوتيه طبعا آه، طبيعه شغلك انت بتتعرض كتير آه، لل آه، لم- لل- لل- للتحديات فب- اللي هو ب- ال- الب- البودره دي اللي بتطلع من الحديد مع التراب مع الغبار ده بيأثر جامد فلازم تلبس كمامه وانت بتشتغل دي رقم واحد عشان تتجنب ال- الحساسيه الشديده دي مع الغسول القلوي باستمرار وطبعا حته الحنجره دي لما ح- طالما حاسس فيها الم مستمر لازم نعمل عليها منظار ونشوف ايه المشكله اللي فيها ونعالجها على حسب اللي هيطلع فيها لكن هي طبعا بتتاثر بطريقه مباشره ب- بالتهابات الجيوب الانفيه التهابات الجيوب الانفيه اللي عندك عشان حساسيه الانف ما اتعالجتش كويس فقلبت بالتهاب في الجيوب الأنفية فلازم الاثنين يتعالجوا مبدئيا لغاية ما تت... ت- تعمل المنظار لازم تعمل الغسول القلوي أربع خمس مرات في اليوم اللي هو مية دافية بكربوناته ربع معلقة صغيرة على كوباية مية دافية وتستنشق وتتغرغر بيها ثلاث أربع خمس مرات في اليوم هتريحك شوية مؤقتا لغاية ما إيه تعمل الحاجات اللي قلت لك عليها شكرا يا أستاذ ربيع ناخد ال- ال- الأخت شيماء
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا عندي الم على طول في في, مل- في انفي آه و- وما بقدرش اتنفس خالص منها خالص وعلى طول ببقى فاتحه بقي ولو يعني كتمة قفلت في الأنف.
بقي نعم يعني الأنف مكتوم اه انت عمرك ألم، كام سنه يا بحس بقلب شباب؟
وما بقدرش عندي 19 19 وعلى طول آه، ما بقدر على طول فاتحه بقي ولو قفلتها وانا نايمه انا ممكن اتخنق ما بقدرش وبعدين اي اي ريحه جنبي اي ريحه ايا كانت الريحه دي بتصدع لي دماغي بسرعه جدا واحس بحرقان رهيب في في انفي
طبعا انت عندك آه، حساسيه في الانف آه، يعني كل اعراض الحساسيه تقريبا او اغلبها موجوده عندك ده موضوع حلقه النهارده تابع معانا ان شاء الله في الحلقه باذن الله ت- ت- تستريح طبعا تعبت في الايام الاخيره اللي هي فيها الخمسين دي يا شيماء طيب، تابع معانا ان شاء الله من خلال الحلقه ناخد الاخ سعيد
الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور اهلا وسهلا حضرتك عامل ايه الحمد لله انا عندي شعبان ابني عنده سبع سنين في تانية عندك ابتدائي.
ايه شعبان عندي شعبان ابني اه عنده سبع سنين وفي تانية ابتدائي فحضرتك مناخيره على طول بتجيب دم واكتر الايام في الصيف
واكتر في ال- في الصيف اه اكتر الايام في الصيف حضرتك اه بقاله كام سنة بينزف هو عنده سبع سنين وبقى له الموضوع ده بقى له سنتين او ثلاثه فكشفت عليه فاديله نقط كده بس مش فاكر اسمها مم.
بس ما بتعملش حاجه خالص
هو بياكل شيبسي وبوز وحاجات كده كتير و- وعصاير في علب والكلام ده اه على طول اه اه لا يمنع الحاجات دي لانها بتاثر سلبيا على الغشاء المخاطي بتاع الانف فبتضعف الشرايين بتاعه الانف بتأدي للناس يبقى اول حاجه نمنع الحاجات دي تاني حاجه ناكله فيتامينات ويعني سلطه خضراء وفاكهه كتير نهتم بالموضوع ده بالاضافه طبعا ان احنا نفحصه يتفحص يشوف نشوف الشرايين وصل وصلت لدرجه ايه ونقوي نديها علاج تقوي الشرايين باذن الله ويبقى كويس جدا بس تجنب النقط نهائي يعني ما ادلوش نقط اه لا النقط بتزود ساعات شكرا على اتصالك يا اخ سعيد آه، نرجع للمسببات بتاعة الحساسية احنا خلصنا منهم مجموعة الاستنشاء وقلنا انها آه، لا عن طريق الاستنشاء اللي هي زي التراب والغبار والسجاير وال آه، والكلور واي حاجة بت- بت- بتيجي عن طريق الانف او الاستنشاء في حاجة مجموعة تانية بتبقى في الكو- الصغيرين اكتر اللي هي موضوع الاكل ز- آه، ال- في حاجات بتهيج الغشاء المخاطي جدا آه، زي السمك اللبن البيض الموز الفراولة مش كل دول ممكن واحد يكون عنده حساسية من حاجة من دول آه، في حاجات طبعا مؤكد آه، مؤكده لازم بتعمل حساسيه زي المواد الغذائيه الصناعيه الحاجات اللي عليها مكسبات طعم ولون وريحه زي في الاطفال الشيبسي والبوز والحلويات كلها والشوكولاتات الحلويات اللي عليها مكسبات طعم ولون وريحه دي طبعا كلها آه، خطر جدا وبتسبب برضو آه، تغير في الغشاء المخاطي وبتؤدي الى آه، ال- الحساسيه في حساسيه عن طريق آم، ال- اللمس اللمس عن طريق ال- الب- في بعض الانواع طبعا بتبقى اكتر في الستات اللي بيستعملوا كريمات وبودره في في وشهم بتعمل ساعات حساسيه في الجلد وال- والانف وبعض ال- برضو ال- الح- ال- القطرات والادويه الموضعيه والكريمات لما بتتاخد بغير- بدون استشاره طبيب ممكن تعمل هي نفسها حساسيه وتزود في بعض الادويه بتعمل حساسيه برضو في الانف آه، زي انواع في بس دي مش مع كل الناس آه، زي مثلا في ناس بيبقى عندهم حساسيه ناحيه البنسلين ناحيه الاسبرين آه، دي آه، بتتعرف لما ال- المريض بياخد الدواء بيحصل له حساسيه في صدره او في آه، في الانف فبيبقى عارف ان عنده حساسيه من الدواء ده وبيقول للدكتور ان هو بيوصف له الحاله فبيشخص له انه عنده حساسيه من الدواء ده ويتجنبه ف وبي- وبالطريقه دي بيخف. آه، في طبعا الحاجات اللي بتزود الحساسيه كمان كتر الالتهابات يعني الالتهابات المستمره وعدم علاجها بانتظام بيغير في الغشاء المخاطي ويخلي ويخلي ال- ال- اكتر آه، بيبقى اكتر آه، استجابه للحساسيه ناخد اتصال ناخد ام ندى اتفضلي الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو سمحت
اتفضلي
لو سمحت يا دكتور انا بنتي عندها اربع شهور ونص وكشفت عليها من اسبوع الدكتور قال لي عندها ميه حوالين طبقه الاذن وقال لي الميه ديت آه، هتروح لوحدها بعد ست شهور ولو عايزه بنتك يعني تستريح آه، اعمل لها عمليه زرع نبيذ فايه راي حضرتك يا دكتور
هو طبعا اربع شهور ونص طبعا جالها التهاب في الاذن الوسطى وما, وما تعالجش بصوره آه، كفايه فعمل آه، آه، ميه او ارتشاح في الاذن الوسطى ده علاجه سهل قوي في الاطفال بس اهم حاجه ت- تر- ترضعيها وهي قاعده بلاش وهي مايله لورا ولا نايمه قاعده بالظبط و- وما تجيبلهاش ميه خالص على ودانها قطنه فازلين في ساعه الاستحمام وان شاء الله بتتحسن على طول لو مناخيرها ملتهبه او في فيها التهاب لازم تتعالج المناخير او لو كانت مرشحه او آه، او جايبه آه، افرازات لازم تتعالج كويس والميه ان شاء الله مع علاج بسيط كده للميه هتبقى كويسه جدا ومش هتحتاج لعمليه انابيب ولا حاجه طالما انت ماشيه على التعليمات آه، مظبوط اهم حاجه الرضاعه وهي قاعده اهم اهم نقطه وهي قاعده لان هي دي اللي بتسبب المشكله في الاذن الوسطى وارتشاح الاذن الوسطى في الاطفال الرضع آه، نك- آه، دلوقتي ن- خلصنا الم- المسببات وقلنا في مسببات من داخل الجسم وفي مسببات من خارج الجسم آه، ايه هي انواع الحساسيه بقى انواع الحساسيه زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه نوعين من الحساسيه نوع موسمي بيجي في الموسم بس زي اليومين دول وبيزيد في اليومين دول عدد المصابين بالحساسيه ب- آه، اللي بنشوفهم في عياداتنا ليه؟ لان بيبقى الحساسيه اللي هي طول السنه الحس... اللي هي ال- آه، الدايمه دي ب- عددهم ثابت وبيزيد عليهم بتوع الحساسيه الموسميه، بتوع الحساسيه الموسميه دول بيرتبطوا بمؤثرات آه، خارجيه زي التراب او الغبار او حبوب اللقاح تظهر في فصل وما بتظهرش في الفصل التاني. في في- زي اكتر فصل بيظهر فيه الربيع اللي هو الفصل ده اللي احنا فيه في رياح خمسين وفي حبوب اللقاح بتنتشر والمريض يبتدي يعاني من اعراض الحساسيه في ال- ال- الف- الفتره دي عشان كده الفتره دي اكبر فتره فيها حساسيه النوع الثاني اللي هو الحسا- هو الحساسيه العاديه آه، اللي هي الدائمه طول السنه بيبقى مثلا يخف يومين في الاسبوع ويفضل 3 4 ايام 5 ايام تعبان ويخف يومين والاعراض بت- بتروح وتيجي بس طول السنه وبتشتد في بعض الايه الاوقات لكن مريض ال- الحساسيه الموسميه ده بيقعد مثلا 3 4 اسابيع اللي هم الموسم اللي هو آه، بي- بيحصل له فيه تهيج للغشاء المخاطي وبقيه السنه يبقى آه، سليم آه، خالص آه، طبعا آه، ال- ال- بالنسبه للحساسيه اللي هي عن طريق الاستنشاق ال- ال- الكبار او البالغين اكتر ناس بي- إيه بيصابوا بيه اكتر من الاطفال واللي هي عن طريق الاكل بيبقى الاطفال هم اللي بيصابوا بيها آه، اكتر ناخد اتصال اتفضلي يا ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه لو الله سمحت يا دكتور انا عندي التهاب في الاذن الوسطى من سنه ونص ايوه وبعدين آه، دلوقتي عامل لي زي رجه في دماغي جامد وادوخ و- وح- أما اقف كده احس الدنيا بتلف بيا وحاسه زي ما اكون في ميه في ود- في دماغي وفي ودني الشمال حاجه تقوش كده على طول ودنك الشمال بس اه ودني الشمال حاسه بالوش طالع من دماغي ومن ودني الشمال والدوخه شديده خالص مش عارفه يعني عندك كام فاقده سنه يا ام محمد فاقده التوازن بتاعي عندي 56 في ضغط او سكر لا ما عنديش لا ضغط ولا سكر طب التهاب الاذن الوسطى اللي جالك من سنه ونص ده ما تعالجش كويس انا رحت للدكتور واداني علاج وبرده الالتهاب هو هو يعني خدت العلاج مره واحده وبعد ما خلصته والعلاج وال- والمرض هو هو عندي بل بيزيد يا دكتور الدوخه والدوار بيزيدوا لو انت حركت آه، راسك ده أنا يمين او م- مش شمال مبس- فجاه ها؟
الدوخه والدوار بيزيدوا لو حركت راسك يمين او شمال او فوق او تحت فجاه على طول معايا وانا نايمه لا بيزيد ساعه آه، بدايه حركه الراس
ما اطلع بره خلينا اتكلم اطلع بره خلينا اتكلم ايوه
آه، بقول لحضرتك ال- الس- الدوخه والدوار بيزيدوا مع ح- بدايه حركه الراس يعني لما تيجي تحركي يمين او شمال او فوق او تحت
واقفه في المطبخ كده بعمل اتفضلي يا ام محمد نعم الدوخه والدوار بيزيدوا ساعه ما بتحركي راسك يمين او شمال اه ولما اخش الحمام ايوه اتشطف ومجرد ما احط الميه على دماغي اه ما هو لازم ما تجيبيش ميه على ودنك خالص ما قطمة بجيبش فازلين مية ساعة على يا- ودني.
لا مش كفايه انك ما تجيبيش ميه قطمة فازلين تتحط في ودنك عشان بخار الميه ما يدخلش كمان قطمة فازلين تتحط في ودنك ساعه لما تيجي تستحمي اه بس طبعا انت مطلوب منك طب تعملي آه، فحوصات ان آه، قياسات آه، اتزان ومقياس سمع وضغط اذن وسطى لازم اعمل ايه يا دكتور هت... هتعملي شوية قياسات زي آه.
ضغط الأذن الوسطى ومقياس السمع واختبارات اتزان اه تمام ونشوف ال... ال... ال... ال... ال... الع- العطل فين ونصل ون... ونعالجه طب ممكن يا دكتور اخد رقم تليفونك لو سمحت آه، اتفضلي خديه من الكنترول آه، و- أو من الدليل التليفونات ناخد أم خشوع
ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه يا دكتور لو سمحت انا عندي بنتي عندها ست سنين أيوة وبتجيلها دايما كحه فلما كشفنا قالوا ان الكحه دي من منطقه الحنجره صدرها ما فيهوش حاجه مم.
فالكحه دي بتستمر معاها وبتزيد دايما فتره بالليل فقال ان دي آه، عند الاطفال اسمها حساسيه كاذبه فمعرفش فعلا في حاجه اسمها حساسيه كاذبه او لا تاني حاجه كنت عايزه اسال آه، قالوا لنا ان في امصال بتتاخد لان هي عندها حساسيه من التراب فهل الامصال دي حاجه صحيه او حاجه كويسه وندخل في الموضوع ده ولا دي تجاره يعني بيتاجروا بيها وكده هي مش مسألة تجارة هي يعني هي بتجيب نتائج بس ضعيفة جدا ايه اللي عرفك ان هي عندها آه، ال- الحساسية ناحية التراب بس اصل الحساسية ده ده يمكن هتكلم فيه في اخر ال- الحلقة بس هي ال- الحساسية آه، لو حددنا نوعها ناحية التراب عمر ما واحد عنده حساسية من نوع واحد بس لازم حاجتين او ثلاثة او اربعة يعني في مثلا لو قلنا المسببات مثلا اكتر من 2000 او 10000 سبب انت حددت سبب واحد هتاخدي المصل طب والسبب الثاني والثالث والرابع فمش ه... فيعني استعمالها في مع ال- ال- ال- اللي الواحد شافه من خبرته زي قلتها يعني هي مش نصب ولا تجارة ولا حاجة بس يعني بتفيد ناحية التراب طب وبعدين والباقي الحاجات فهتحس ان التحسن يزلس يعني ده بالنسبة للأمصال أما بالنسبة لموضوع الكحة اللي اللي بي- بيقولوا لها إنها جاية من الحنجرة دي جاية ممكن يكون إفرازات من البلعوم نازلة على الحنجرة وما فيش في حاجة اسمها حساسية كاذبة يا في حساسية يا ما فيش حساسية لا- ما فيش حاجة اسمها حساسية كاذبة هي الحساسية بتختفي في أوقات معينة وبتظهر في أوقات معينة فما بيبقاش اسمها كاذبه هي طبيعه الحساسيه كده ان الاعراض بتاعتها ولسه هتكلم عليها دلوقتي انها غير ثابته وعشان كده تشخيصها صعب فعلاج حساسيه الانف هو طبعا مشكلتها الكحه دي حساسيه الانف ابتدت والح- و- وطبعا وصلت للبلعوم الانفي وصلت لل- للحنجره فتجنب بس بالنسبه للطفله دي ال- الاكلات اللي عليها مواد حافظه زي الشيبسي والبوز والحاجات دي والعصاير اللي في علب وال- و- و- وبرضه طالما طلع عندها عندها حساسيه ناحيه التراب برضه تحافظ بقدر الامكان ان ت- تحط مثلا منديل على بق- مناخيرها وبقها نعلمها وهي لو كان الجو مطرب او غبار زي الخمسين نقلل خروجنا بقدر الامكان آه، في الوقت اللي هو فيه ال- الخمسين دي وطبعا هتتحسن كتير ويا ريت تتعلم من صغرها ازاي تستعمل المحلول القلوي اللي هو ربع معلقه كربوناته على كوبايه ميه دافيه وتستنشق وتتغرغر بيها على طول مع السوائل الدافيه هتريحها جدا يا ام خشوع وشكرا على اتصالك ناخد ابو محمود
السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
لو سمحت يا دكتور انا آه، امي بيجي لها دوخه طول آه، راسها آه، عمرها كام سنه
عمرها 55 بيجي لها دوخه دوخه آه، دوخه ازاي يعني وعملنا سمع واتزان آه، الدكتور قال آه، ما فيش حاجه
دوخه و- وعملتوا مقياس سمع وت- عملتوا اختبارات اتزان
اه الدكتور قال لها كل عملتوا مقياس آه، سمع حاجات مع ولا بعض.
اختبارات اتزان وعملتوا ضغط اذن عملتوا الحاجات كلها ولا مقياس سمع بس
سمع واتزان
سمع ده الاتزان دي حاجه بتخش جوه اوضه و- وبتلف بيها وت... يعني اختبار أيوة.
عملتوها يعني اه اه و- طلع طلع لا، جهاز شرط- الاتزان سليم ايوه قال لها كويس تمام
بس هي عندها سكر يا دكتور عندها سكر اه
طيب آه، الدوخه دي بتجيلها آه، لما تيجي تحرك راسها يمين او شمال
يمين او شمال وبيعمل وب- وبيحصل عندها زغلله في في النظر في زغلله في النظر مم.
طب الضغط اخباره ايه عندها
والله هو الدكتور قال لها بقى يعني ظبطي الضغط عندك وكده وبعدين آه، يعني ما وطالما في تستلمش عارف زغلله يعني.
يبقى الضغط مش مز- مش متظبط يعني بيوطى ويعلى يبقى الدوخه أيوة.
دي من الضغط مش من الاذن الداخليه طالما انت عملت اختبارات اتزان ومقياس سمع والدوخه معاها زغلله يبقى دي غالبا بتبقى اختلاف في الضغط فتظبط الضغط وهو هتتظبط خالص لان لو لو هي متسبب الاذن لازم مقياس السمع ود- وال- وضغط الاذن الوسطى والاختبارات الاتزان هتبين حاجات شكرا على يعني يا دكتور السكر ملوش علاقه ب- بالدخن آه، لا السكر ممكن لو هبط السكر مستوى السكر في ال- في الدم برضه يعمل دوخه وزغلله ده عامل مهم جدا يعني ال- ممكن ال- ال- هي بتاخد دواء السكر وما بتاكلش بال- بال- المناسب ليه او ما بتحللش على طول فبيوطى فبتعمل الدوخه طيب.
والزغلله
طيب شكرا يعني لازم تتظبط السكر والضغط في الحاله دي هو الضغط مش هيبقى عندها عالي غالبا هيبقى واطي ناخد ام حنان
ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ايوه يا دكتور انا بنتي في خمسه ابتدائي و طلع في وشها نمش صغنون كده وعمري يزيد كان ح- يعني حاجه بسيطه خالص في منظورها كده ودلوقتي عمال يزيد في وشها كله نمش اه لا النمش اللي في الوش ده ملوش دعوه بحساسيه الانف ده ممكن يبقى آه، يا اما حب الشباب في السن ده يا اما آه، حساسيه في الجلد
طب ده معلش علاج يا دكتور آه، لا، في الس- بالنسبه لحب الشباب طبعا آه، يعني علاجه بيبقى بتجنب الدهون طبعا لازم تتابع مع استشاري جلديه دي آه، رقم واحد بس من ال- من خلال ال- ال- يعني الخبره البسيطه اللي عندي في مجال الجلديه ان بيبقى نقلل الدهون خالص في ال- في الاكل ونت- ون- ونتجنب برضو الحاجات اللي ده بتعمل هي كتير.
عندها انيميا يا دكتور ما بتاكلش خالص هي ايوه بتبقى يبقى يبقى برضو ال- من ال- من الحاجات اللي هي يعني عدم انتظام او عدم آه، آه، اتزان ال- آه، الاكل بي- اللي هو عامل لها- ده من الاسباب اللي عاملاها آه، آه، انيميا وعامله لها برضو الحبوب دي اللي في الوش لانها مثلا ما بتاكلش مثلا سلطه خضراء وفاكهه ب- بكميه كبيره و- وما بتاكلش لحوم بكميه كبيره وبتركز على الحاجات اللي هي بتقلب بدهون زي النشويات زي الحاجات الحريفه زي ال- بتقلب بدهون جوه الجسم فدي بتسبب آه، ال- آه، موضوع ال- الح- الحبوب اللي في الوش دي ويستحسن طبعا تتابعي مع دكتور جلدية أفضل مني بكتير شكرا نيجي لأعراض ال- اللي بيشتكي منها إيه الأعراض بقى بتاعة الحساسية أهم ميزة في أعراض الحساسية إن كان كان في آه، آه، واخت آه، م- آه، واخت مشا- متابعه اتصلت وبتقول ان في حاجه اسمها حساسيه كاذبه مفيش حاجه اسمها حساسيه كاذبه الحساسيه اللي اعراضها انها بتظهر وقت ما يكون ال- ال- ال- الشخص عنده حساسيه وبتختلف من يوم ليوم ومن ساعه لساعه يعني ممكن الصبح يكون عنده اعراض الحساسيه اللي هي رشح و- وعطس و- وحكه في الانف وافرازات كتير ويجي بعد الظهر يلاقيه بقى بقى كويس يروح للدكتور ي- ي- ما ما يلاقيش ولا ح- ولا عرض من اعراض الحساسيه بس هيصدقوا من الاعراض اللي حكاها له انها حصلت الصبح فدي ما بيبقاش اسمها يمكن خانوا التعبير ما بيبقاش اسمها حساسيه كاذبه دي اسمها حساسيه الحساسيه بتبقى تشخيصها سهل جدا اثناء ال- النوبه لما تجيله يا مثلا لو الصبح هو عمال يعطس يعطس يعطس الدكتور هيشوفها مجرد ما يشوف الغشاء المخاطي هيعرف شكل الحساسيه بالظبط وشكل الافرازات هتبقى واضحه جدا لو جات له ما فيش اي اي اعراض بالليل هيبقى ما في يبقى اختلفت من الصبح لبالليل فهي من اهم اعراضها انها غير ثابته يعني الاعراض بتيجي في وقت وتروح في وقت تاني آه، دي اول حاجه ايه هي الاعراض اللي هي غير ثابته اول حاجه الواحد يحس بحكه في الانف حكه شديده كده عايز يهرش في مناخيره تاني حاجه بيحس بافرازات بس افرازات بقى ايه مش آه، مش لزجه افرازات زي الميه كتير قوي من قدام قليله قوي من ورا لو زادت من ورا الافرازات يبقى حصل التهاب في الجيوب الانفيه معناها وبقت لزجه زي ب- آه، دي بيبقى ايه حصل التهاب في الجيوب الانفيه مع الحساسيه لكن هي الحساسيه بيبقى الحكه وبعدين افرازات وبعدين عطس بيبقى على نوبات والعطس ده من الحاجات الكتيره اللي ب- اللي بتضايق المريض جدا وخصوصا لو جات له الصبح او جات له في مكان عام بيبقى متضايق جدا وحاسس ان هو يعني م- م- م- متضايق من ال- مش عايز اللي حواليه يتضايقوا من كتر العطس بتاعه آه، ال- وبتعمل له مشكله يعني اجتماعيه شويه ما يقدرش مثلا آه، يتضايق لو آه، ما يقد- يقدرش يروح سينما يروح م- مكان عام آه، مطعم مثلا بتاع يحس الناس بتبص له فدي من العوامل اللي بتضايقه جامد جدا الحاجه اللي بعد كده بيحصل كتمه في الانف كتمه في الانف نتيجه لتضخم الغشاء المخاطي نتيجه للارتشاح الاورده من ال- ال- الافرازات الكتير اللي هي بره وكمان جوه ال- الاورده بت- بتعمل تضخم في الغشاء المخاطي فالاحساس بيبقى كتمه في الانف وغالبا على الناحيتين او بيبدلوا مع بعض لكن هي غالبا بتبقى في الناحيتين لو زادت شويه بتعمل التضخمات دي في الاغشيه المخاطيه بتنزل وتعمل لحميه في الانف طبعا حاسه الشم بت في الحساسيه بتاعه الانف بتروح بي... المريض بيجي يقول ده انا ساعات بح- بحس ان انا بشم كويس قوي ساعات بتروح حاسه الشم برضو كل الاعراض متفاوته يعني في بتختلف من شهر لشهر وموسم لموسم من اسبوع لاسبوع من في خلال اليوم نفسه ممكن الصبح حاجه وبعد الظهر حاجه تانية دي اعراض ال... اعراض حساسيه الانف لما تكون حساسيه الانف بس بالاضافه ليها لو عملت مضاعفات بت- بيجي معاها ال- الاعراض دي زياده على الاعراض المضاعفات اللي معاها يعني لو حصل آه، التهاب في الاذن الوسطى مثلا يبقى معاها الم في آه، آه، الودن ونفس الاعراض دي بس هيبقى الافرازات لزجه شويه وبتبقى من خلف الانف برضو كتيره بيحصل بيبقى معاها اعراض كمان التهابات في الودن ممكن يبقى معاها لو وصلت الالتهابات الاذن الوسطى و وال- وزادت كمان آه، اتأثرت الأذن الداخلية بتعمل دوخة ودوار آه، كمان آه، لو وصلت للجيوب الانفيه بتبقى معاها صداع يعني الحساسيه لوحدها ما تعملش صداع لكن لو في التهاب في الجيوب الانفيه مع الحساسيه بيعمل صداع في الوش جامد حوالين العين بيبقى آه، صداع رهيب وغير محتمل وبيروح لوحده ويرجع لوحده في خلال اليوم ثلاث اربع مرات آه، ده آه، ب- باختصار ال- ال- آه، الاعراض بتاعه ال- حساسيه الانف طب بنشخصها ازاي زي ما احنا قلنا طبعا صعب تشخيصها جدا في عدم آه، يعني لما يجي المريض مش في الحاله بتاعه الحساسيه بيبقى صعب تشخيصها ويبقى سهل قوي لو جه خلال الحاله طيب احنا ممكن ما نعتمدش على ال- اذا كان في الحاله او غيرها آه، في بعض ال- ال- الحاجات اللي بن- بنجريها ان احنا ممكن نعمل تحليل الافرازات اللي في الانف بنلاقي فيها خلايا مو- ليمفاويه معينه معنيه بالحساسيه بتبقى اكتر شويه برضو التحاليل تح- من خلال تحليل صوره دم برضو بنعرف برضو ان الخلايا دي بتبقى اعلى شويه من معدلها الطبيعي آه، كمان ممكن آه، اختبارات تحت الجلد ان احنا نشوف المؤثر نحقنه ناخد اتصال آه، اتفضلي يا اخت امل
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور اتفضلي يا فندم انا من الاول كده انا عندي غضروف آه، عنق انزلاق غضروف عنق انزلاق عمرك كام سنه يا اخت امل انا 30
انزلاق غضروفي عنق أيوة.
وايه تاني وعندي التهاب ب- في- او توتر في الاعصاب كده تبع الغضروف برضه بس عندي شكوى لحضرتك يعني اتفضلي.
بالنسبه عندي دوخه طواري دماغي مش موزون
دوخه ودوار مش دوار لا انا بحس ان دماغي مش موزون كده مش لو شويه هوا ممكن يرجوه مم.
فإن حضرتك وبالنسبة لل- للأنف عندي إفرازات بس بتيجي من جوه افرازات خلف الانف
من تبقى جوه، لزجة؟
أيوة بس بطريقة فظيعة يا دكتور بصراحة وأنا من النوع اللي ما بعرفش يعني أتمخط ولا أي حاجة
تمام.
الإفرازات دي شديدة جدا بس الدوخة دي تعبانة جدا وحتى لما يجيلي صداع يجيلي صداع في الجبهة بالعين ما يجيليش صداع في ال- من فوق صداع صداع طوال حوالين يجيلي في العين الجبهة يعني.
كده من العين فمش عارفة هو ده حضرتك يعني ده التهاب استفسار في هو ده الجيوب من الغضروف الانفيه ده التهاب في كل الاعراض اللي بتقوليها التهاب في الجيوب الانفيه يعني نتيجه الحساسيه في الانف عندك التهاب في الجيوب الانفيه هي دي اللي بتعمل لك الدوخه وعدا وحاسه ان راسك آم، الدوخه اللي هي مش دوار يعني حاسه ان راسك مش يعني انا قاعده موزونه بكلم انا بكلم حضرتك دلوقتي والله يا دكتور دماغي مرجوجه آه.
فيها رجه كده والافرازات الكتير اللي هي خلف الانف والصداع اللي حوالين العين ده التهابات في الجيوب الانفيه يعني بصورتها المتكامله فالمطلوب منك اول حاجه تغسلي وعندي على فكره يا دكتور لو معلش لقطع كلام حضرتك عندي تعوير طوارت تطلع لي في مناخيري من جوه يعني انا قاعده دلوقتي مناخيري متعوره من جوه ما بعرفش ان انا استعمل منديل طوالي عندي التعوير دي جروح في الانف من الداخل وروح في الانف من جوه مم.
زي ما كنت تشريح كده في الانف يا دكتور من جوه تمام ده طبعا نتيجة برضو لالتهابات الأنف وحساسية الأنف وقلبت بالتهابات وال... يعني كلها حالة واحدة ابتدت بحساسية الأنف حساسية بسيطة قلبت بالتهاب في الأنف قلبت لالتهاب وحساسية في الجيوب الأنفية عملت لك ال- ال- شوية المشاكل دول آه، طبعا آه، لازم تتعالج الجيوب الأنفية علاج آه، مظبوط نشوف آه، وصلت لإيه تعملي أشعة على ال- يستحسن أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية آه، زائد انك لغايه آه، ما ما نحدد ايه اللي موجود عندك بالظبط ونعالجه الحاجه اللي تقدري تعمليها دلوقتي كوقايه انك تغسلي الانف والبلعوم بميه دافيه بكربونات واربع خمس ست مرات في اليوم وكمان ت- تشربي حاجات دافيه كتير لغايه و- وفي اسرع وقت تعملي ال- الاشعه دي وت- وت- وتعرضيه على آه، طبيب متخصص يحدد لك المرحله اللي فيها الجيوب الانفيه لانها مراحل كتير ويبتدي يعالجك من المرحله على حسب المرحله وعلى حسب الجيب الانفي المصاب. ناخد رمضان السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مع حضرتك يا دكتور رمضان من الفيوم يا دكتور اهلا وسهلا.
عندي ابني عندي ابني تسع شهور تمام يا دكتور ايوه بيخرش ودنه دايما ويشررها دم دايما ايه؟
بيفرش في ودنه ويجيب العظميه اللي هو جوه دي وي- ويعمل فيها كده بالفرو لحد ما تمام ودايما ودايما يدعك في عينيه وفي مناخيره ففي حاله جنبينا نفس الحاله دي بس دي كانت حاله افظع من دي فراحوا لواحد يطلب قران انا عارف ان ده كله يا دكتور بس انا باخد راي حضرتك اتفضل.
انا عارف ان ده كله جاهز بس الله اعلم يا دكتور يعني فراحت لواحد اسمع قران فطلعت لها دود من من من ودنه ومن عينيها ومن مناخيرها الكلام ده حقيقي لا طبعا. لا طبعا ده نصب.
دود اسود كده وورتني لا إن لا الدود لا أسود.
لا.
صحيح صحيح يا دكتور لا لا لا كل ده نصب. الطفل اللي بيهرش في ودنه ده عنده التهاب في الاذن الوسطى نتيجه ان مامته بترضعه وهو مايل لورا شويه او نايم. فلازم صحيح.
يرضع وهو قاعد. لازم يرضع وهو قاعد.
ازاي يا دكتور بعد اذنك يعني يقعد نص قعده مثلا ايه؟
يقعد نص قعده لا مش مثلا نص قاعدة قاعدة كاملة انت تعرف تاكل وانت قاعد نص قاعدة هتشرق على طول هو برضو نفس الكلام زيه زيك بالعكس انت البلعوم بتاعك مكتمل هو مش مكتمل فيرضع لو مايل لقدام يبقى احسن كمان مش لورا لو مايل لقدام طب يا آه.
دكتور ن- نروح لدكتور انف واذن ها طبعا طبعا ده لا ضروري طب آه، موضوع ضروري. طبعا الكلام اللي انت قلته طبعا يعني يستحسن ما تقولوش لحد تاني لانه كله ايه يعني نصب في نصب انا يا دكتور موحد بالله والحمد لله عارف ان ده كله كذب والله و... انا عارف ده كله كذب بس انا حبيت بس اتاكد بس من لا حضرتك لا مفيش حاجة اسمها كده خالص ماشي يا دكتور يعني نروح لدكتور انف واذن ان شاء الله ولغايه اما تروح الطفل ي- يرضع وهو قاعد و... و... وما يجيبش ميه على ودانه ساعه لما تيجوا تحموه قطنه فازلين تتحط في ودنه ساعه الاستحمام ماشي يا دكتور شكرا يا دكتور العفو آه، آه، قلنا آه، كنا بنتكلم عن تشخيص ال- حساسية الأنف قلنا ال- بتبقى تشخيصها بيبقى آه، صعب وفي بعض الحالات وكنا وقفنا عند ساعات بنعمل اختبارات تحت الجلد الاختبارات اللي تحت الجلد دي بتقيس آه، مؤثر واحد وفي وقت واحد بس هي مؤلمة جدا وبعدين يعني أنا في رأيي الشخصي غير عملية لسبب ان احنا عرفنا ان هو مثلا يعني هن- هنتجاوز موضوع التكلفه والايه والالم اللي بيحصل ان احنا نحقن الماده تحت الجلد وانها ممكن تعمل برضه حساسيه وتضايقه آه، هيطلع لي مثلا حساسيه ناحيه حاجه معينه طب هم احنا قلنا ان في المؤثرات يعني بالالاف او بالملايين مؤثر طب احنا ح- ودايما كل واحد ما عندوش حساسيه من حاجه واحده يا اتنين يا تلاته يا اربعه عرفنا دي طب حلنا آه، ادينا له مصل للايه لل آه، لل- للنوع ده مثلا وليكن التراب مثلا مصل للتراب خلاص خففه من التراب طب بقيه الحاجات يبقى وما- ما هيلاقي نفسه ما تحسنش غير 99 في ال- وتسعة من عشرة ما تحسنش يبقى ما عملناش اي حاجه زائد ان في حاجات لو عرفناها طيب صعب قوي التعامل معاها طيب تغيير الج- لو واحد عنده مثلا حساسيه ناحيه الت- التغيير السريع في درجات الحراره والرطوبه او الرطوبه او الجفاف او الحاجات دي هنست... هنستعمل يعني هنتصرف فيها ازاي يبقى أص- عرفنا ال- آه المسبب بس مش عارفين نعالجه فالوقايه خير من العلاج هيبقى ايه يبقى ملا- ملهاش لازمه ان احنا نعمل ال- الاختبارات ده, ده رايي الشخصي طبعا آه، هي موضوع طبعا الاختبارات اللي تحت الجلد دي بيختلف فيها ال- الاطباء كل راي بيبقى ليه احترامه آه، ولكن انا رايي الشخصي انها آه، يعني ما بت ما بتفيدش آه، كتير آه، في بعض الاحيان كمان بس دي عايزه يعني آه، وعي صحي وذكاء ان المريض نفسه هو اللي بيشخص اللي بيحدد لي المسببات ان احنا بنشرح له القصه ان في بعض المسببات ونديله آه، آه، نماذج منها آه، زي اللي احنا قلناها التراب الغبار آه، بعض المأكولات بعض ال- الكريمات بعض الادويه ويبتدي بالذات بتجيب نتيجه في موضوع اللي هو بي- موضوع الاكل لو منع اكله معينه مثلا هو شاكك ان عنده آه، حساسيه ناحيه مثلا المانجا منع المانجا مثلا آه، سنه او سنتين بص لقى نفسه اتحسن جدا يبقى هو عارف ان ال- ان عنده حساسيه ناحيه المانجا يتجنبها يبقى خف خالص يبقى كده بالطريقه دي خف خالص من الحساسيه افرض لو كان مثلا عنده حساسيه ناحيه اللبن اللبن ده حاجه مهمه يعني اكتشف ان فاكتشف ان عنده حساسيه ناحيه اللبن فبالحاله في الحاله دي بنوقفه فتره وبعدين بنرجعه له سنه سنه بالتدريج لغايه اما الجسم يتعود يعمل اجسام مضاده ضده ويبقى كده خف من آه، الحساسيه بس دي عايزه وعي صحي وعايزه ذكاء وعايزه آه، م- آه، مراقبه جيده للمريض آه، طبعا آه، يمكن ال- المتصل الاخ رمضان من الفيوم جزاه الله خيرا فتح موضوع ال- ال- النصايح الطبيه ساعات بنشوف آه، يعني اهوال زي اللي اللي سمعها سمعناها من الاخ رمضان ان في في بعض يعني مش كل العلاج بالاعشاب آه، غلط ولكن آه، اغلب ال- ال- ال- اللي دلوقتي ال- في السوق والاعلانات والكلام ده كله اغلبه بيبقى آه، وهم في وهم وبيبقى حاجات آه، صعبه جدا وجد بيجيب آه، يعني نتائج وخيمه يعني بنسمع وصفات عجيبه جدا زي مثلا آه، آه، آه، اعصر ليمونه حطها في مناخيرك او اعصر عسل العسل للشراب والليمون للشراب عمره ما كان مثلا يتحط في الانف ويعالج الانف طبعا ده حاجات يعني انا بقول آه، نماذج زي اللي ما واحد يقول له انا هقرا لك قران واطلع لك دود يعني اول دي اول مره اسمعها بس يعني انا سمعت حاجات زي كده كتير فطبعا لازم ناخد بالنا ان احنا ال- اي اي تعامل مع الانف او ال- البلعوم او الاذن بيبقى بحذر جدا جدا جدا لانها الاغشيه المخاطيه بتاعتها بتبقى حساسه جدا يبقى لازم عشان نستشير نستشير آه، طبيب زي ما عمل الاخ رمضان آه، يعني ال- ال- التصرف بتاعه كان نموذجي الحقيقه عجبني آه، انما آه، ما ما ناخدش كده اي وصفات من اي حد الا لو كان دكتور متخصص آه، في آه، في ال- في ال- في العضو ده مش بتكلم على الانف واذن بس على العيون وعلى الانف واذن وعلى ال- الكبد على كل الجسم يعني احنا سمعنا في الفتره الاخيره حاجات يعني آه، يعني فعلا ي- يشيب لها الو- ال- الولدان آه، من انواع العلاج وللاسف الناس البسطة بي- بينساقوا ليها وبتجيلهم نتائج وخيمه جدا جدا جدا من جراء ال ال ال- الاستعمال ال- الحاجات دي اللي هي مش مرخصه او مش آه، مش من ذوي خبره او ذوي علم بيها. آه، دلوقتي ايه النصايح اللي احنا نقولها آه، في- لم- ل- لمرضى الحساسيه بتوع الانف وازاي نتجنبها يعني لو واحد باباه ومامته عندهم او باباه او مامته عندهم حساسيه في الانف ازاي الطفل نجنبه إز... إن... إن- انه ياخد الحساسيه دي ن- باتباع الايه ال- الارشادات الصحيه السليمه اول حاجه ان احنا نبعد عن الحاجات اللي بتهيج الغشاء المخاطي يعني بلاش الاب آه، او الام يكونوا حد منهم مدخن وخصوصا لو الام بتدخن وفتره التدخين غالبا الطفل بيبقى- بيتولد عنده حساسيه وعنده مشاكل ف آه، وبرضه الام اللي هي حامل برضه وجوزها بيدخن نفس القصه الطفل بيطلع متعرض ل آه، لموضوع ال- الحساسيه دي ب- ب- بصوره آه، كبيره جدا يبقى اول حاجه ان احنا نتجنب الحاجات اللي هي بتؤدي الى آم، الى الاصابه بال- بالحساسيه في حاجات طبعا آه، على الفرد وفي حاجات على الدوله الدوله لازم توفر لل- آه، توفر النظافه بتاعه الاحياء وت- و- وم- يعني آه، و- يعني على وزاره البيئه بالذات تحديدا انها يعني تتدخل وبشكل حاسم عشان التلوث البيئه اللي وصل لدرجه رهيبه وتدخل برضه لل بحسمه مع ال- اصحاب المصانع اللي بيضخوا الملوثات سواء في الجو او في ال- في النيل او في ال- في في الترع دول بيعرضوا صحتنا لمشاكل م- ملهاش حصر زائد التلوث ال- ال- الأك- اكوام القمامه دي اللي على يعني يا ريت برضه جزء علينا وجزء على الدوله الناس آه، برضو تبقى عندها وعي صحي مش يرموا الزباله بتاعتهم في اي مكان ي- في, في- في اي مكان في الشارع وتبقى اكوام ب- بشكل بشع ما كله ده هيعود عليك وعلى اولادك وعلى قرايبك كلهم وعلينا كلنا يعني انت مش ه- انت مش هت- هترمي الزباله دي وهت- وهتسافر بلد تانية لا انت قاعد في وسط البلد ه- يعني اللي بتعمله دلوقتي برضه هي هي يعود عليك انت واولادك و- واسرتك كلها ف... واصدقائك فيعني برضو يبقى في نوع من الوعي الصحي في اماكن مخصصه للقمامه ن- ن- نرمي فيها وبرضو على الدوله برضو تكثف مجهودها في موضوع ال- ال- ال- مكافحه التلوث الرهيب ده خ- آه، تجنبنا بقدر الامكان ال- الملوثات وتجنبنا بقدر الامكان ال- آه، وت- آه، وال- والحاجات اللي هي بت- تجنبنا المأكولات واللي بتعمل تهيج الحساسية و- وتعمل كده آه، نحافظ على الغشاء المخاطي ازاي بتاعنا سليم نحافظ عليه من خلال ان احنا ناكل اكل آه، متوازن اكل صحي متوازن يعني يحتوي على كميه كبيره من الفيتامينات زي السلطه الخضراء والفاكهه والبروتينات ونقلل النشويات والدهون آه، نح- آه، كمان بالغسول القلوي ال- آم، آه، لل- للانف اللي هو ربع معلقه كربونات وعلى كوبايه ميه دافيه كبيره والواحد ين- يستنشق ويتغرغر بيها اربع خمس مرات وخصوصا في مواسم لما يكون فيه تراب زي مواسم الحساسيه آه، اليومين دول آه، برضو ينظف بيها الانف باستمرار آه، كمان بال آه، يبقى عاده عند الواحد انه يكسر من السوائل الدافيه آه، مرة واثنين وثلاثة واربعة في اليوم بي- بيحسن قوي الغشاء المخاطي يعني يتجنب آه، أسباب الجفاف آه، ال- زي مثلا ال- ال- استعمال الدفايات اللي بتأثر على الغشاء المخاطي للأنف آه، ت- نتجنب التغير السريع في درجة آه، الحرارة آه، يعني مثلا لما لو احنا في الص- في الشتاء مثلا وفي الأوضة دافئة ونايمين تحت ال- البطانية أو تحت اللحاف ما نطلعش على طول من تحت اللحاف نخ- نطلع على طول على الحمام من درجة مثلا نقول آه، 25 جوه أو 30 آه، تحت اللحاف لدرجة مثلا 2 أو 3 جوه الحمام الفرق الكبير مرة واحدة ده بيتعب برضو إيه الغشاء المخاطي وبيأثر عليه وبيعمل آه، حساسية آه، كمان ممارسة عدم ممارسة الرياضة ده مهم جدا آه، ان ال- الواحد يمارس الرياضه حتى لو في البيت ان شاء الله تمرينات ثاني ومد و- و- والتمرينات العاديه في آه، ال- ال- المنزل مش لازم يكون يعني ي- لو مشترك في نادي يبقى كويس انك ت- تمارس تخصص آه، يوميا او اسبوعيا جزء تمارس فيه رياضه معينه لو ما فيش يبقى يوميا آه، ت- تمارس الرياضه يبقى ممارسه الرياضه خاصه في الاطفال ويمكن في مشكله عندنا ال- ال- ان الف- المدارس دلوقتي بقت يعني كلها مباني ما فيش اماكن فيها للملاعب او كده زي زمان كده احنا واحنا اطفال كان حظنا احسن شويه من الجيل ده ان كانت المدارس كلها فيها ملاعب وفيها آه، آه، مساحات خضراء نقدر نلعب ونجري فيها و- وكان ونمارس الرياضه وكان كل واحد يحب يمارس نوع من الرياضه كان بيمارسه من داخل المدرسه وكان يعني آه، م- م- مسابقات بتعمل نفسنا ل- يعني ان احنا نتكاتف مع بعض ومع الدوله ون- ونعمل آه، نرجع المدارس لصورتها الحضاريه دي وان عشان اطفالنا برضو يستنشقوا هواء كويس ويمارسوا ال- و- واجسامهم تبقى سليمه لان العقل السليم في الجسم السليم وبعدين كمان نتجنب الإصابة ب- مش بس بأمراض ال- حساسية الأنف لا ده بأمراض ال- ال- الأنف والأذن والحنجرة بالكامل لو احنا اتبعنا آه، الإرشادات دي في موضوع مهم برضو جدا آه، اللي هو موضوع التدخين موضوع التدخين ده آه، يعني آه، بيصير يعني آه، مليون علامة استفهام كل الناس عارفة ان هو آه، كل المدخنين يعني عارفين ان هو آه، مضر جدا بيهم اولا وبيسبب ال- آه، الحساسية وجميع انواع الحساسية والسرطانات وامراض كتير جدا لا حصر لها ولا آه، لا حصر لها وبيأثر على اولاده ومع ذلك بيصر على التدخين يعني وبعدين ثبت انها حرام شرعا فيعني مش عارف ليه ليه الاصرار ده على التدخين يعني فكر يعني بقول له اقف مع نفسك وفكر وبعدين ما فيش حاجه اسمها مش قادر ابطلها انها هي عاده فيزيقيه مش ما ملها يعني مش بتعتمد على الادمان زي ادمان المواد المخدره مثلا لازم تخرج من الجسم بالتدريج لا ده فجاه من لو بيدخن اربع علب سجاير في اليوم وعايز يبطل آه، النهارده هيبطل النهارده مش محتاج مثلا يقلل بالتدريج انما نقلل بالتدريج دي متهيألي قصه وهميه لانه هيجي ما مره يتعصب يروح بدل ما مثلا وصل ل 10 سجاير يبقوا 20 سيجاره تاني يبقوا 30 طبعا أح- اهم حاجه انه ي- يمنعها مره واحده يمكن الواحد بيشوف آه، اطفال كتير جدا بيجولوا سواء في العيادات او في المستشفيات ما بيخافوش وبيجولوا بيترددوا عليه يمكن كل اسبوع او كل شهر آه، وال- والسبب بسيط ان ال- الاب بيدخن او كده ومش عايز يعترف ان هو يقول لك انا بدخن في اوضه تانية بس هو مش مش عارف ان هدومه برضه بيبقى عليها برضه آه، ريحه ال- الدخان وبرضه الاثار بتاع التدخين انها بت- بت- بتستنشق من الهواء برضه حتى من خلال الهدوم بت... ب... يجي يط- يشيل الطفل او يقرب منه تبص تلاقيه برضه هي... ي- يتنقل للطفل الملوثات او الاكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون اللي هم غازات سامه بتاثر على آه، الطفل فده يعني جمله ان انا بس ب... بروح ادخن في البلكونه او في الحمام او ما بدخنش جنب الطفل او في اوضه تانية فطبعا ده آه، كلام آه، مش مظبوط فيعني ي- يجب ان كل مدخن ياخد آه، وقفه مع نفسه كده لان من اهم اسباب الحساسيه بتاعه الانف واسباب اللي طبعا احنا قلنا الحساسيه ب- آه، حساسيه الانف بتفتح البيبان لكل امراض الانف والاذن والحنجره ومن اهم اسباب الحساسيه بتاعه الانف التدخين فالتدخين في ايدنا وممكن نبطله يبقى احنا لو بطلنا التدخين فاحنا قللنا نسبه كبيره من نسبه آه، الحساسيه في الانف في عامل تاني برضو مهم جدا برضو ويمكن في ناس ما, بي آه، ما بياخدوش آه، بالهم منه اللي هو العامل النفسي العامل النفسي آه، لل- للمريض وخاصة مريض الحساسية اللي هو عنده مشكلة في الجهاز المناعي بيأثر جدا على الجهاز المناعي ال- العامل النفسي يعني آه، لو لو كلنا طبعا مرينا بظروف مثلا صعبه لما الواحد يعي وهو مثلا حالته النفسيه او روحه المعنويه مرتفعه مجرد انه يمكن من غير يمكن يتبع بس شويه ارشادات صحيه ويشرب شويه حاجات دافيه وياخد آه، مش عارف كوبايه ليمون وبتاع بنلاقيه بيخف لما بيكون حالته النفسيه سيئه ممكن يكون مرض بسيط جدا او شويه نزله برد بنقول عليها كتير تقعد معاه اسبوعين ويروح لاكبر الدكاتره وياخد احسن العلاجات وفي السوق ويعني يعمل قوه ويعمل الفحوصات والتحاليل وكل حاجه بس حالته النفسيه مش مظبوطه بتاثر عليه فما نتجاهلش العامل آه، النفسي ابدا في موضوع آه، ال- الحساسيه لانه مهم جدا جدا لان ال- ال- العامل النفسي بيأثر ع- سلبا على الجهاز المناعي واحنا قلنا ان هي ال- الحساسيه هي آه، اضطراب في الجهاز المناعي بيخلي رد الفعل بتاع الجسم غير طبيعي نت- نتيجه لتعرضه لمواد آه، معينه لو تعامل معاها بشكل طبيعي مش هيحصل ال- آه، آه، موضوع الحساسيه وبرده بنذكر ان ال- الحساسيه بتمثل نسبه كبيره قوي من ال- الشعب المصري 9 مليون يعني 10% تقريبا من الشعب المصري عنده حساسية ودي نسبة جامدة ومنهم 30% كمان مش بس عندهم حساسية أنف عندهم حساسية أنف وعندهم حساسية صدر فيعني لازم ناخد بالنا ان الع- علاج الحساسية ده علاج سهل جدا بالوقاية يعني يمكن أنتوا، آه، اللي خ- اللي- اللي خلصنا منه من الحلقة ان هي ال- ال- ال- العلاج الفعلي فعلا للح- آه، العلاج الفعلي للحساسية هو من خلال ال- من خلال الوقاية آه، من آه، آه، من المسببات بتاعة الحساسية ورصدها وكيفية التعامل معها نيجي لنقطة ان ساعات ال- طبعا ال- ال- آه، الشخص لما يهمل الحساسية اللي عنده بتعمل آه، آه، لحمية آه، في الأنف وتسدله آه، مناخيره وكده في الحالة دي بيبقى عايزين يبقى عايزه تدخل جراحي دي يمكن من الحاجات القليله اللي بيبقى محتاجه تدخل جراحي آه، وخصوصا لو كانت اللحميه داخل كمان الجيوب الانفيه ناخد اتصال اتفضلي يا ام عبد الملك
السلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا فندم لو سمحت يا دكتور انا كنت عايزه اسال حضرتك انا ابني عنده سنه وشهرين بس دايما عنده حساسيه الانف ودايما تعبان صدره ودايما كل اسبوعين كل اسبوعين عند الدكتور ومش عارفه اعمل له ايه وانا ح- بحاول جدا اجتنب موضوع الهواء بحاول جدا اجتنب موضوع البرفانات آه، التعب البخور بس م- مش عارفه بجد ممكن اعمل له ايه يا ريت حضرتك تقولي على حاجه طبيعيه هو انا بيرضع وهو نايم ولا هو قاعد يا ام عبد الملك الاثنين الاثنين لا غلط يرضع هو قاعد بس وهو نايم دي نفس اللبن نفسه وجوده بارتجاعه للأنف من الخلف بيعمل حساسية الأنف يعني اللبن في غير موضعه لبن الأم في غير موضعه بيعمل حساسية الأنف فلازم يرضع هو قاعد أو مايل لقدام شوية دي رقم طيب.
واحد باباه بيدخن
لا لا لله الحمد لا طيب يبقى هي دي السبب الوحيد اللي هو عنده اللي هو موضوع الرضاعة ما يرضعش وهو مايل حتى لازم يرضع اللي قاعد كده راسه زي ما انا مشاور بايدي او مايل لقدام جربي انت حطي الوضع حطي نفسك مكانه لو رجعت دماغك لورا وشربت بق ميه هتحسي كله وصل لمناخيرك يعني شرقتي والميه كلها وصلت لمناخيرك هو نفس الحكايه اللبن بيدخل بالجزء الخلفي من الانف فبيعمل له حساسيه لان مش ال- ال- ال- ليها الغشاء- سبب ان هو بيجي بالليل نفسه بيتخنق خالص ما طبعا عشان الحساسية بتعمل تضخم في الغشاء المخاطي للأنف فما بيمررش الهواء فلازم زي ما قلت لحضرتك علاجه ان هو ي- ي- آه، يبقى قاعد هو ايه وهو بيرضع ده علاجه الوحيد يا ام عبد الملك آه، طبعا ننصح كل ام بترضع لازم الرضاعه وهي آه، و- والطفل وهو قاعد مش وهي قاعده الطفل هو يبقى قاعد وراسه تبقى معدوله لان دي مهمه جدا لان اللبن لما بيخش في آه، الجزء الخلفي من الانف الغشاء المخاطي للانف آه، مش مجهز عشان يستقبل لبن ده مست- مجهز عشان يستقبل هواء فلما بيدخل فيه اللبن بيعمل له تهيج في الغشاء المخاطي فبعكس الغشاء المخاطي للمريء والبلعوم طبعا مجهزين عشان يستقبلوا كل انواع الغذاء فعشان كده بي- بيوصل مجراهم الطبيعي انما من الخلف لا فامتى إيه- إيه- إيه- ازاي يجي الخلف لو الطفل نايم آه، او مايل لورا فعشان كده نتجنب الوضع آه، الرضاعه الخاطئ الوضع الصحيح وهو قاعد آه، يا ريت نكون آه، استفدنا في- من آه، حلقة حساسية الأنف وزي ما اتفقنا إنها كلها وقاية ولو خدنا ب- يعني اتبعنا الإرشادات الصحية السليمة والغذاء السليم والاهتمام بالرياضة والاهتمام بالحالة النفسية وال- آه، والتجنب ال- آه، المسببات حتى لو كان واحد عنده عامل وراثي بتخفف كتير جدا جدا من أعراض الحساسية وبتلغي خالص المضاعفات بتاعة حساسية الأنف آه، أتمنى إن احنا نكون آه، استفدنا من الحلقة دي وأشوفكم إن شاء الله على خير في حلقات آه، جاية ودلوقتي أترككم في رعاية الله وعنايته متمنيا لكم دوام الصحة والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنز لا يفنى والمسلم